وحشتوني وحشتوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وحشتوني حقيقي بجد والله شفتوا بقى قد ايه فعلا وحشتوني وبصدق ودوما لم أنسكم إيه والله في كل مكان في كل لحظة حتى الذين لقوني في الكعبة فضل الله عز وجل يقول فضفضة يا شيخ ما تنساش فضفضة يا شيخ فالدعاء لأهل فضفضة أصدقائي إخواني في الله أحبابي في الله الدعاء يا رب هؤلاء كم من واحد لقيني ليقول انا لما انت قلت انت لسه ما اديتش جوازك مستني ايه رحت تاني يوم طلعت وجيت على هنا الله اكبر نسال الله جل جلاله كما جمعنا في العمره ان يجمعنا في الحج ولا يحرمنا حج بيته الحرام هذا العام ان يجمعنا على عرفه وان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال اخوتي في الله اريد أن أطمئن عليكم حقيقة حقيقة بالله يعني أريد أن ألمسكم أريد أن, أن, أن, أن أستشعر كيف حالكم بعد رمضان ماذا فعل رمضان في قلوبكم إيه الأخبار وإيه الأحوال عملت إيه في رمضان طمني عليك ها ها الصيام عمل إيه 30 يوم صيام عملوا ايه في قلبك طمني طمني 30 يوم قيام ها عملت ايه وانت اخبارك ايه قضيتي رمضان في المطبخ صح لا لا لا لا ده انت كنت بطلة ايوة الختمات والصدقات والاطعام والدعوات والبكاء اخباركم ايه مع ربنا واحوالكم ايه مع ربنا انا عايز اطمئن على رمضان الاول كان ماشي ازاي كانت ايه الاحوال في رمضان الصيام ها, ها رفرفه القلب و... و... وطيران الروح و... وسعاده ال... ال... ال... الحياه الملائكيه بتاع رمضان وروح رمضان اللي بدانا نفتقدها اليومين دول اخبار رمضان ايه النهارده مر اسبوع بعد رمضان الناس اللي صاموا الستة ايام من شوال وخلصوا النهارده كل سنه وانتم طيبين تقبل الله منا ومنكم خلاص آه انتهى رمضان والست من شوال وبدأنا بقى رحلة الحياة أخبار الحياة إيه بعد رمضان أحوال القلب إيه بعد رمضان أريد أن أطمئن إيه الأخبار وإيه الأحوال أخباركم إيه مع ربنا وأحوالكم إيه مع ربنا سبحانه وتعالى عايز أطمئن يا ترى غفر لكم ما تقدم ولا ايه الاحوال يا ترى اعتقت رقابكم من النار ولا ان حسن ظني بالله وارجو الا يخيب الله ظني أنه قد غفر لكم ما تقدم من ذنوبكم حسن ظني بالله وطمعي في فضل الله ورجائي في كرم الله أنه قد غفرت الذنوب الحمد لله والله لقد قلت في ليلة السبع والعشرين ونحن في الكعبة وليلة 27 رمضان كانت الدنيا زحام زحام مش طبيعي زحام آه، عجيب زيادة شوية شوية شويتين ثلاثة آه، يعني آه، ذكر لي بعضهم أن الناس كانوا يصلون على جبل عمر آه، يعني على بعد كبير من الكعبة ف ليه بعد الزحام و- وقبيل الفجر قلت يا رب إلهي ومولاي وسيدي لو لم تكن هذه ليلة القدر فظني فيك وحسن ظني بك أنك لن تخذل هذا الجمع كل الناس دول جم ليه بيدوروا على ايه عارفين آه انا عايز اتكلم الليله دي على فوائد رمضان طلعنا بايه من رمضان فمن الحاجات اللي انا طلعت بيها وخلينا نذكرها اول حاجه هو ده رزق هي جت كده من الحاجات اللي انا طلعت بيها من رمضان حب المسلمين انا بحب المسلمين قوي بحبكم في الله وخلوني آه، في البدايه اعتذر لكل واحد زعلته في آه، آه، الرحله دي كل واحد آه، يعني جه يسلم عليا ولقاني متجهم ما قابلتوش بالبشاشه الكافيه او الحماسه الكافيه سامحني سامحني سامحني اعذرني التمس لاخيك عذرا من 7354 عذر او 7394 او 7934 فان لم تجد له عذرا فقل الله يرحمه اعذرني التمس لي عذرا اي واحد جاي يسلم عليا مره في وسط الزحمه او احنا بنطوف وزقيته او او زقيت ايده او او مع انا اسف حقك عليا انا غلطان مش هعمل كده تاني ما تزعلش مني برضه لسه زعلان طب ابوس راسك طب ابوس ايدك طب ابوس رجلك خلاص اتصالحنا يا عم ما تتبوسش في وشي كده قرب كده بصالي خليك معايا صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خلاص احنا كده مصالحين سامحني اعذرني اعذرني بشر بقى معلش حقك عليا بقول ان زاد حبي للمسلمين زاد في قلبي قوي زاد وانا شايف المسلمين وحرصهم في دخول الكعبه والطواف سبحان الله العظيم والله صدقا قدر الله عز وجل قدر الله ان انا آه، في في العمره نزلت وصلت الى مكه حوالي كانت الساعه 12 فاضل 10 دقائق ربع ساعه ثلث ساعه الظهر فنزلت اصلي الظهر وبدات اطوف طواف العمره بعد صلاه الظهر الشمس آه، في الحر القائض و- والناس صايمه واشوف شباب شباب ما شاء الله شباب ما شباب شباب يعني مش هيزعلوا مني لما اقول خنافس ال- الواد حالق كابوريا ولابس برنيطه ولابس آه، بتاع ده بنطلون ديرتي و- وبيطوف في الحر ده الله اكبر ده طواف تطوع ايه الحلاوه دي الاقي برضو حجاب اي كلام وبيطوفوا فزي بقول لكم كده زاد حب المسلمين في قلبي حقيقي ان الناس دول بيحبوا ربنا حتى لو كان عنده شوية معاصي عنده شوية ذنوب عنده شوية آه، مخالفات عنده شوية لكن ال- ال- الهجمة ليلة 27 وليلة 29 وهجوم المسلمين والعدد الضخم ده والإصرار على الوقوف والطواف وال- والدعاء والبكاء والقرب و- سبحان الله العظيم كبار وصغار أغنياء وفقراء رجال ونساء آه، آه، ملتزمين وغير ملتزمين قريبين وبعاد الكل حريص انه يقرب من الكعبة وانه يلمس الكعبة وانه يقرب من الحجر ويقعد بالساعات الطوال على سور الكعبة عشان يوصل يقبل الحجر ويقعد بالساعات الطوال جنب الملتزم الله اكبر على المسلمين ما شاء الله لا قوة الا بالله انا بحبكم واقسم بالله بحبكم بحبكم في الله هم دول المسلمين وما زالت الأمة بخير أنا مقتنع ومصر وهي مرحلة من مراحل الإسلام ولكن الأمة بخير وأنا شايف الناس كلها مقبلة على ربنا إقبال سبحان الله العظيم لما شوفوا قاعد قدام الكعبة سبحان الله العظيم والله رأيت بعيني بعض الناس قاعد قاعد فعلا يعني مثلا أدخل الكعبة مثلا الساعة 9 ونص 10 الصبح ل 10 بالليل هو قاعد ل 12 ساعة قاعد وفي ايده المصحف قاعد ويفطر ويشرب ويصلي وقاعد ونساء كذلك هم دول المسلمين انا بقول لكل اللي ما شهدش العمرة السنة دي أسأل الله ألا يحرمك العام القادم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا العام القادم كانت متعة حقيقية زي ما بقول كده من فوائد العمرة دي فعلا اللي فوائد رمضان ده اللي الواحد ما ينساهاش حب المسلمين للدين وحرص المسلمين على ربنا ورضا ربنا والطمع فيما عند الله والقرب من الله والحرص الأسئلة الأسئلة بتاعت الناس سبحان الله العظيم ف عايز أول حاجة دلوقتي إن إحنا نبدأ فعلا نزود جرعة الحب شوية حب المسلمين في قلوبنا إن نحب بعض المسلمين تحب كل المسلمين تحب كل الموحدين تحب كل أهل السنة وتتقرب منهم وتدعو لهم بظهر الغيب لابد من من بث هذا الحب وبذله لابد من نشره وتوسيع هذا الافق افق الحب ليجتمع المسلمون على هذا الحب كانت الفايده الثانيه اللي انت طلعت بيها من ال- من رمضان ده اليقظه في منازل السائرين أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله يقول في تعريف اليقظة اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين إيه إيه إيه إيه قول تاني طب ادفع ادفع الدفع عندنا زي ما اتفقنا لا يقبل عملة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يا ده انت بقالك قد ايه ما صليتش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمان صلى على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين في رمضان انزعج القلب وارتاع للانتباه عايز اقول لكم حاجه احبتي في الله ان حصل الانزعاج والارتياع في رمضان بحديث من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار فبقت حاجة من اتنين يا يغفر لك يا إما جهنم والعياذ بالله الرعب بقى اللي حصل في القلب أثمر يقظة يقظة يقظة حقيقية فعلية واقعية إن الواحد يبقى صاحي لكل حاجة تؤدي إلى المغفرة ما أصل هي إيه يا مغفرة الذنوب يا جهنم فيبدأ الواحد كل ليلة عند عند عند السحور عند السحر وبيسحر وينوي صيام يوم من رمضان لتغفر لي يا رب ما تقدم من ذنبي لما يجي يصلي التراويح اول ما يجي ينوي يصلي ركعتين انه هيصلي قيام رمضان لتغفر لي يا رب ما تقدم من ذنبي تعرف اليقظه وصلت لحرص على كل حاجة تؤدي إلى مغفرة الذنب يعني إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه إذا قال الملأ الأمام آمين قالت الملائكة آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فتلاقي الإنسان بقى حريص على آمين إن يعني حتى لو قاعد بيشرب بين الركعتين ولا بيقوم على مهله ولا بيعمل ولا بيمسح عرق ولا حاجة لا قبل امين الله اكبر امين عايز يدرك غفر له ما تقدم من ذنبه بأي طريقة من أي سبيل اليقظة دي عايزينها تستمر بعد رمضان بقى الحساسية البالغة ال- ال- الهدف وضع هدف كده نصب العين الهدف ده أن يغفر الله لي أن يرضى الله عني أن يكتب الله لي الجنة الهدف ده اللي أنا بدور عليه واللي أنا عايزه أبدأ أتلمسه ا- ا- الفرص ما خلصتش بعد رمضان على فكرة لا ده الفرص م- تعرف في ايه مثلا مثلا انك تاكل فتقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوه من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه تخيل بقى ما زلنا برضه في امين خلف الامام وعشان الاخوات الفضليات الكريمات النساء ما يزعلوش يقولوا طب احنا ما بنصليش ورا الامام نعمل ايه ده في في حاجه تانية من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له ما تقدم من ذنب اقعدي قوليها شويه دي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وهكذا من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كانت مثل زبد البحر فالشاهد ان انا عايز بس بقول من ثمرات رمضان من فوائد رمضان من من الادويه الرمضانيه اللي حصلنا عليها وتنعمنا بيها آه انك انت يبقى عندك ال ال ال ال اليقظه القلب الصاحي اليقظ القلب اللي آه، مترقب م- متربص باحث عن عن مغفرة الله عز وجل وعن رحمة الله وعن رضا الله الصحيان نوبة الصحيان اللي حصلت في رمضان دي عايزينها تستمر اوعى تنام صح صح فوق قوم اتحرك ما تخليش قلبك ينام تاني خليه دايما مترقب متطلع طالب طالب رضا ربنا سبحانه وتعالى آه يعني ال ال ال ال اليقظة اللي حصلت للقلب ب بطلب المغفرة وتحريها والبحث عنها ما زالت ما زالت باقية هناك فرص لها كثيرة تعلمنا من رمضان أيضا المداومة على العمل المداومة على العمل بعض الناس بيجعل رمضان هدف ولا شك ان رمضان يصلح كهدف ان احنا نجعل هدفنا الفوز برمضان م- مش م- يعني ينفع ينفع ان يبقى هدفنا فعلا الفوز في رمضان لكن ال- بعض الناس لما يجعل هدفه الفوز في رمضان بعد رمضان يحصل الفتور والغفلة والنوم رمضان مش هدف بس لا ده رمضان معسكر تدريب معسكر اعداد وبعدين بقية السنة هي ماتشات الدوري بقى شهر رمضان ده المعسكر المعسكر الاعداد والتجهيز التجهيز البدني واللياقة الإيمانية اللياقة الإيمانية في صيام 30 يوم ورا بعضهم كل يوم تمتنع 12 13 14 ساعة صايم طول الوقت حاسس انك صايم اني صائم اني صائم اليقظة اللي احنا اتكلمنا عنها في الفايدة الاولانية إني صائم إني صائم اليقظة اللي حصلت دي 13 14 ساعة حاسس إنك صايم كل يوم كل يوم جمعة وسبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة وسبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس صايم صايم صايم سبحان الله العظيم التعود المرابطة من أدام دق الباب فتح له خليك واقف على الباب على باب ربنا فإنك لا تدري متى يفتح لك خليك واقف ولازم الباب وقدم الدق لحد ما ربنا يفتح لك الباب اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب بركاتك اللهم افتح لنا أبواب طاعاتك اللهم افتح لنا أبواب رضوانك اللهم افتح لنا أبواب لطفك اللهم افتح لنا أبواب منحك وعطاياك اللهم افتح لنا أبواب الخير كله ادم دق الباب واستمر الملازمة اتعودنا من رمضان 30 ليلة قيام كل ليلة اتعودت انك تروح المسجد وتصلي التراويح وتفضل قاعد كل ليلة تقوم في السحر وتتسحر وتاكل وتنوي وتنزل صلاة الصبح دي المدرسة ده التدريب اللي تستمر عليه أراد الله جل جلاله أن يريك كيف تكون الحياة كيف تعيش له كيف تعيش معه كيف تعيش بالإسلام ده نموذج تمشي عليه بعد رمضان مش انك انت عملت رمضان خلصنا رمضان خلص رمضان انتهينا رمضان لا زي ما قلت لك كده ان رمضان ده فترة تدريب اراد الله عز وجل ان هو يدربك ازاي تعيش كيف تعيش رمضان كما ينبغي آه فايدة ثالثة كمان ناخدها من رمضان آه ان رمضان شهر الخوف والاتقان والإشفاق والوجل والانكسار لما وصلت الكعبة وبيبقى في الكعبة فتوحات في القرآن عجيبة جدا ففي مرة أو في أحد ليالي رمضان كان آه، الشيخ الشريم الله يكرمه ويبارك فيه بيصلي بسورة التوبة وتأملت سبحان الله العظيم تقسيم الله عز وجل للناس في سورة التوبة لما تبدأ تشوف كده آه، أنا سميتها التقاسيم والأنواع ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس تقاسيم وأنواع كده آه، أنا مش مش معايا ال- الورق دلوقتي لكن من الخاطر كده وبسرعة آه، ربنا سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أدي قسم اتنين وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ثلاثة الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أربعة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه ده مش عارف أربعة قلناها ولا خمسة دي التانية وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه لا وفي نوع كمان والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لما نبص للأنواع دي نوع السابقون الأولون ونوع منافقون مردوا على النفاق ونوع أشد كفرا ونفاقا ونوع خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ونوع مرجون لأمر الله مرجون دول متوقف فيهم مؤجلون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ونوع اتخذوا مسجد ولكن ضرار وتفريق يا ترى انت مين تاني يوم برضو تقسيم فلعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وبعدها وأخبته إلى ربه وربنا يقول إيه سبحانه وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا الواحد كان في رمضان بقى عايش الرعب ده يا ترى العمل ده مقبول عند الله وممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب علينا ويغفر لنا ولا احنا مرجون لأمر الله إما يعذبنا وإما يتوب علينا كان ربيعة يقول لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي قيل ولما قال أخاف أن أتزين له فأسقط من عين الله يا ترى أعمالنا خلصة ومقبولة وعلى السنة ولا شبه الرياء والعجب وطلب محمدة الناس والسمعة هو ده الخوف والرعب مع كثرة العمل كنت بقول لو دخلنا النار بعد كل التعب ده تبقى مصيبة تبقى مصيبة كبيرة قوي يبقى بلاء شديد لكن حسن ظن بالله انه مش هيخيب رجائنا فيه آه انا كنت بقول لكم ان ليله 27 وانا بقول لربنا سبحانه وتعالى في السحر انت اكرم من ان ترد هؤلاء الناس لو ان كل العدد ده اللي قالوا مش عارف 2 مليون ولا اكتر اجتمعوا قدام بيت غني بيطلبوا منه جنيه ولا 10 جنيه واحد غني عنده ملايين والناس دول كلهم طالبين منه جنيه مغفرة الله لهؤلاء الناس أهون على الله من الجنيه على الغني ده فأعطهم يا رب يا رب لا تحرمهم فضلك جاءوا طامعين في كرمك هو ده الرعب اللي كان حاصل في رمضان آه إن كل الجمع ده أنت حسيت مش كده؟ آه وأنت حسيت إن كل العالم صايم وكل الناس بتقوم الليل جنبات السماء بيزلزل فيها القرآن في كل أنحاء الأرض في كل بقعة على ظهر الأرض قرآن يا ترى انت في وسط العالم دي كلها انت مين عند ربنا آه هي دي عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت يا رب كل الناس دي بتعبدك وكل الناس دي بتدعوك وكل الناس دي بتحبك وكل الناس دي بتخاف منك وكل الناس دي بترجوك وكل الناس دي بتطلب منك طب أنا مين في وسط الناس دي عندك آه اوعى تغدر وتبقى شايف نفسك تعرفوا واحد لعله أعجمي مش عربي ومسكين غلبان مش باين عليه ان هو لابس حاجه وواقف على باب الملتزم وانا قدر الله عز وجل ان انا جاي اقف جنب منه كده والراجل اول مره في حياتي اشوف عينين بتسح مش دمعه بدمعه اربعه باربعه نازلين كده وما قالش غير يا رب يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله وهو واقف على الباب ما تقف على باب الملتزم كده وتشب على قد ما تقدر وترتفع يا دوبك عينيك توصل تحت الباب تحت عقب الباب يا رب ارحمنا برحمتك يا رب هو ده ذل وانكسار رمضان اللي اتعلمناه خوف ووجل واشفاق رمضان انك مش لوحدك بتعبد ربنا كل الناس دي بتعبد ربنا وكل الناس دي بتحب ربنا وكل الناس دي بتدعي ربنا وكل الناس دي طمعانة في اللي عند ربنا وكل الناس دي بتبذل جهد أكتر من جهدك لربنا يا ترى أنت بقى أنت لازمتك إيه في الدنيا دي عند ربنا أنت مين عند ربنا هي دي قضيتك من الفوائد كمان اللي اتعلمناها في رمضان الدقة والإتقان النظام تعودنا ان حياتنا يبقى فيها نظام تاكل امتى وتبطل اكل امتى تصلي امتى وتخرج تروح الجامع امتى وتخرج من الجامع امتى بقى في نظام نظام لحياتنا نظمنا على اساسه حياتنا الدنيويه عايزين نتعلم الحته دي نتعلمها صح ان القضيه مش ان وقت ما افضل ربنا لا فضينا نفسنا لربنا قول لي ما انا ما اقدرش اعمل كده طول السنه لا تقدر وان كان مش مطلوب انك انت بهذا التفرغ التام زي رمضان لكن تقدر بقى تنظم حياتك وترتب امورك على اساس طلب رضا ربنا احنا اتعودنا دلوقتي في رمضان على الصيام ما تنساش العاده دي خليك في الصيام يبقى عايزين نثبت الاثنين والخميس كل اسبوع زي رمضان ما نتركش الصيام الاثنين والخميس ابدا خلاص الامر ده مش محتاجين ننبه على الواجب يبقى الواجب بتاعنا الاثنين والخميس طول السنه الاثنين والخميس بقى فرض زي رمضان نفرضهم على انفسنا الاثنين والخميس ونثبتهم حتى بنيه السته الايام من شوال ينفع ال- الاخوات اللي بيسالوا آه، عن- علي ايام انا من ايام ال- ال- ال- الدوره الشهريه وعايز اصوم السته قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال او قال من صام رمضان ثم صام ستا من شوال اللي مص... اللي ناقصها ست ايام او ثلاث ايام او خمس ايام او عشرة ايام على قد ما افطرت في رمضان ما صامتش رمضان لسه لازم تكمل رمضان الاول فتصوم وده اتفاق الفقهاء قاطبة لم يخالف احد لم يخالف احد من العلماء ولا الفقهاء في هذا الامر انها تتم رمضان ثم تصوم الست من شوال آه، شاهد ان بقول ممكن اصوم الاثنين والخميس بنيه السته من شوال يعني اصوم الاثنين بنيه السته من شوال والخميس بنيه السته من شوال إيه، يعني في الاسبوع الشهر فيه اربع اسابيع في اثنين بثمانيه يبقى انا صمت السته وزياده يومين كمان بنيه السته من شوال شاهد إيه، لكن ما ينفعش ان المراه تصوم اللي عليها بنيه السته من شوال ما ينفعش لان اللي عليها ده فرض والسته من شوال دي سنه الشاهد اتعودنا الصيام عايزين نثبت بقى الصيام اتعودنا القيام عايزين نثبت ال 11 ركعه لا نتركهم ابدا كل ليله قبل ما تنام ال 11 ركعه وزي ما قلت مش شرط ال 11 ركعه بالبقره وال عمران يعني ممكن اصلي ال 11 ركعه والضحى والم نشرح ركعتين والتين والزيتون وإن أنزلناه ركعتين وإذا جاء نصر الله والفتح وتبت يده في ركعتين وإنا أعطيناك الكوثر و- و- في ركع و- و- و- و- والعصر في ركعتين وهكذا مش شرط انك تطول لكن ثبت ال 11 ركعه بس اوعى تفضل بقى على طول بان اعطيناك و- والعصر لا يعني مره بقى بربعين ومره بجزء ومره بربع ومره بكسار السور لكن ما تبطلش عايزين نتعود النظام ده نتعود هذه العبادة تأتي بالعادة بالتعود الإنسان يتعود عليها بعد كده ما يقدرش يبطلها يلاقيها تأتي معاه تلقائية القرآن وختمة القرآن عايزين نثبت على جزء كل يوم يبقى ده ثابت لا نتنازل عنه بعد كده نزود نزود لا نزود ما نزودش نرجع للأصل اللي هو جزء كل يوم ختمة كل شهر محتاجين بقى النظام اللي اتعودناه في رمضان النظام اللي اتعلمناه في رمضان ان يبقى في نظام للحياة ان انت كنت متعود كل يوم بعد صلاة العصر تقعد نص ساعة في المسجد تقرأ قرآن خليها ثبتها كنت متعود بعد صلاة الفجر تقعد للشروق خليها ثبتها كنت متعود ان معاك مصحف صغير في الشغل كده لو اقتنصت خمس دقايق ولا ربع ساعة قول لي يجوز ان انا اخد وقت من وقت الشغل اقرا فيه قرآن يعني هي جت عند القرآن ومحتاجة فتوى شرعية ما انت مضيع نص الوقت في التليفونات لكن ان احتاجنا فتوى شرعية يجوز اقرأ القرآن في الشغل ولا لا يجوز بالشرط انك ما تعطلش الشغل ما تعطلش مصالح الناس ما تعطلش مصلحة الشغل اذا كان ده لن يضر العمل فيبقى في ميزان صاحب العمل مش هيكره بس بشرط انك انت ما تبطلش او ما تعطلش او ما تمتنعش الشاهد يبقى احنا اتفقنا دلوقتي على النظام اللي اتعلمناه في رمضان تثبيت الاثنين والخميس تثبيت ال 11 ركعه تثبيت جزء قران كل يوم باقي علينا الذكر الذكر ومتعه الذكر وحلاوه الذكر و... و... و... وعظمه الذكر ذكر الله ولا ذكر الله اكبر الذكر ومتعة الذكر وحلاوته وعظمته وجماله ولذته اوعى يفوتك اوعى يفوتك الذكر ابدا الخمس حاجات اللي احنا قلنا عليهم الاستغفار كل يوم انك تستغفر ربنا باي صيغه تعجبك تقول استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه تقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت قول ذكر استغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأي صيغة برضه ممكن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ماشي صلي الصلاة الإبراهيمية ماشي تصلي اي صلاة انت بتحبها بس الصلاة على النبي وايضا التهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انا عايزك تستشعر حلاوة لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله حسها اتمتع بيها حس بلذتها وبعدين الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ده مر معانا هنا وعد في في موضوع ال- الذكر ده آه، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث في السنن- في سنة الترمذي بإسناد حسن ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر قل تاني قل تاني قل تاني طب ادفع ادفع ادفع وانتي اللي قاعده ساكته ما بتصليش على النبي افتحي بقك قولي قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هو الكلام للرجاله بس ولا ايه صلى على الرسول صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول ما على الارض احد رجل او امراه اي بشر ما على الارض احد يقول لا اله الا الله قول قولي لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله دول الباقيه الصالحات الخمسة احنا قلنا الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثبت الخمس حاجات دول كل يوم مثلا ثبتهم مع كل صلاة في صلاة الصبح الاستغفار والظهر الصلاة على النبي والعصر التهليل والمغرب الباقيات الصالحات والعشاء الكلمتان الحبيبتان ثبتهم وانت رايح الشغل الاستغفار وانت راجع من الشغل الصلاة على النبي اما تصحى وتروح عند مش عارف مين ثبتهم بس يبقى معروفه ومحدوده ومتظبطه كل يوم انك تقول الاذكار الخمسه دي وما تنساهمش هو ده اللي اتعلمناه من رمضان ان يبقى في نظام في الحياه يبقى في نظام للحياه يبقى في ضبط للحياه ايضا من الفوائد اللي استفدناها في رمضان اتعلمنا الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله والله مع الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب اتعلمنا الصبر على الطاعه عشان احنا طول النهار صايمين وقدامنا ميه نفسنا نشرب شوية مية وقدامنا أكل تخيل نفسك كده قبل الأذان بنص ساعة وقدامك الأكل وقاعد كل لسه فاضل نص ساعة على المغرب يا عم طيب كل فاضل دقيقتين ما تفرقش دقيقتين يا دقيقتين هتفرق ايه اشرب اشرب وخلاص اشرب يعني هو يعني دقيقتين حاجة بسيطة عند ربنا ايه دقيقتين يعني هتفرق ايه دقيقتين اشرب اشرب يا عم ارحمني الله يرحمك اشرب ايه عايز تبوظ لي اليوم يا عم اشرب ده ربنا غفور رحيم ده ربنا كريم قوي ده رحمته واسعة اشرب فاضل دقيقتين وما رضتش تشرب اصبر طول بالك فضل دقيقتين فاتعلمنا الصبر على الطاعة انت واقف والإمام بيقرأ وتعبت ورجليك وجعتك وعايز تقعد خلاص هيرجعوا ها وصبرت على الطاعه وتعلمنا الصبر عن المعصية زي ما قلنا كده الصبر عن شرب شوية مية الصبر عن آه انك انت تنام عن صلاة تعلمنا الصبر الصبر عن المعصية وتعلمنا الصبر على البلاء اي والله نسأل الله عز وجل ان يرفع البلاء عن المبتلين من المسلمين وربنا شهيد بيني وبينكم اني دعيت للمرضى بس انا ايه عشان ادعي لكن عملت اللي عليا للمرضى يعني لا يكاد يمر يوم الدعاء للمرضى والدعاء لكل محروم من الاولاد ان ربنا يرزقه اولاد والدعاء لكل بنت عايزه تتزوج ان ربنا يزوجها زوج صالح وكل ولد عايز يتزوج ان ربنا يرزقه زوجه صالحه والدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي الاولاد لابائهم ويهدي الاباء لاولادهم ويقلب بين القلوب ويملى بيوت المسلمين رحمة وعافية وهدوء وسكينة وسلام وأمان آه يعني كان دي من الواجبات اليومية ال- ال- الدعاء لل- ل- للمسلمين في الكعبة أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا يا رب العالمين وبفضل الله عز وجل رأينا آثار هذا الدعاء بفضل الله عز وجل في كثير من الناس الحمد لله فنسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر لكل المسلمين وأن يتوب على كل المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اجعل شفاء المسلمين سهلا ميسورا اللهم انزل على قلوب المبتلين من المسلمين برد الصبر والرضا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم واجبر خاطر كل من لم يرزق باولاد ارزقه الذريه الصالحه اللهم ارزقه الذريه الصالحه اللهم ارزقهم الذريه الصالحه اللهم رضهم وارض وارض عنهم اللهم انا نسالك ان تعطي كل مسلم مما يرضيك آماله يا حي يا قيوم آمين المهم تعلمنا الصبر وأنا بقول برضو إن إحنا محتاجين نصبر نصبر اللي اه ما عندوش أولاد اصبر إن شاء الله ترزق بس شوية صبر واللي محتاج يتزوج اصبر بكرة يجي الفرج ما تستعجلش قول انا صبر بقالي زمان معلش كمل كمان شوية صبر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر ولج- وجدنا ألذ عيشنا بالصبر بالصبر الله الملك جل جلاله أمرك فقال فاعبده واصطبر لعبادته مش قال اصبر قال اصطبر في طه زادت هنا الطه اللي زادت في الكلمة دي اصطابر مش اصبر في الطه الطه اللي زادت دي الطه اللي زادت دي ها في الكلمة واصطبر زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى مش الصبر بقى الصبر الطويل والصبر الجميل آه، من الفوائد اللي تعلمناها في رمضان أيضا الشكر اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك الشكر اتعلمنا ان احنا نشكر ربنا عند الفطار ايه والله الواحد كان بيبقى صايم وافشيكم سرا ها سر ان الواحد كان بيجي عند المغرب والله قبل المغرب بشويه صغيرين كده ويبقى زي الاطفال عندنا في الفلاحين يقولوا ملهله على شويه الميه آه، إيه، جعان وعطشان وخلصان فساعة ما يأذن المغرب بعد يشرب مية ترد في الروح الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله رب العالمين متعة الحمد بقى وشوف لما تشرب بقى من زمزم وشوية التمر بقى السكري على القصعبي حاجة الله أكبر وقدامك الكعبة والجو بقى اللي هو بتاع المغربية ده وتحت السماء اللهم لا تحرمنا يا رب اللهم لا تحرمنا ال- الشكر اتعلمنا الشكر والإحساس بأن الإنسان مندمج في طاعة منتظم في طاعة يخرج من طاعة لطاعة الصيام القيام الذكر التلاوة التهجد ال- آه، الدعاء الوتر البكاء ال- حاجة جميلة فالإنسان عارف سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تورمت قدماه فالسيدة عائشة تقول له أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك مش ربنا غفر لك تعب نفسك ليه فقال أفلا أكون عبدا شكورا يبقى اللي قام في رمضان وحس ان ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه المفروض يزود القيام شويه شكر شكرا لله سبحانه وتعالى من الفوائد اللي استفدناها في رمضان عدم تزكية النفس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله راوي الحديث يقول لا ندري أكره التزكية أم لا بد من غفلة آه، التزكية زي ما قلت لكم كده كسرني ان آه، انت هتروح فين في وسط كل اللي بيعبدوا ربنا دول في وسط كل اللي بيدعوا ربنا دول وبيذكروا ربنا دول وبيبكوا ربنا دول انت انت مين انت يعني في وسط كل دول فعلا احساسك بقى عبيدك سواي كثير وليس لي طب انا ليا مين انا ماليش غيرك بس انت بس وانت ليك ملايين الملايين انا اجي ايه بقى في الناس دي هو ده الكسرة اللي تصيب القلب آه، اضافة الى زي ما أقول كده عدم التزكية آية وقفتني خدوها بقى من الفتوحات الرمضانية فتوحات القرآن في مكة آه، في قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا الآية في سورة النساء وفي أول رمضان ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم إن يقول عن نفسه ده أنا طيب قوي ده انا بحب ربنا قوي ده انا قريب من ربنا قوي بل الله يزكي من يشاء ما تقولش عن نفسك انت ما تعرفش انت عند ربنا ايه عشان كده ربنا اتبعها بقوله سبحانه وتعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا ان يقول ده ربنا بيحبني مش عرفك انا حاسس ان ربنا راضي عني قوي ايش دراك وما يدريك عارفين هتبقى مشكله كبيره انك انت تشوف النعم المتوارده عليك دي حب ورضا وهي عقوبات وان اكبر خطر ان الانسان ما يحسش بالعقوبه واكبر منها انه يفرح بالعقوبه ويفكر انها نعمه عارفين آه، قصة كعب بن مالك لما جاء لما الرسول خصمه هو والصحابة كانت الدنيا كلها مخصمة ومش عارف يروح فين ويجي منين ويقول ايه فجاله جواب من ملك غسان الحق بنا نواسك ملك غسان فلما جاله الجواب بقول لو انا لو انت والدنيا كلها مخصماك والملك ملك غسان بعت جواب بيقول لك تعالى نجعلك من الخاصة الملكية تقول ايه شوف نعمة ربنا يا اخي ربنا ما بينساش عبده برضه الحمد لله جاء الفرج يلا جري وهي مش نعمة سيدنا كعب بن مالك لما فهم قال فقلت وهذا من البلاء فتيممت التنور فسجرت راح مولع في الجواب عشان ما يقعدش كل شوية يقراه ويفكر فيه تاني هي دي اوعى تفتري على الله الكذب تقول ده انا حبيبه اوعى تقول تقول ده راضي عني اوعى تقول انت ما تعرفش ما تعرفش وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اخوتي الفوائد آه، كتير ولكن انا عايز ادخل على الدواء الادويه الرمضانيه اللي هي منهج للثبات بعد رمضان بعد ما خدنا الادويه في رمضان وعشنا جمال وحلاوه وبهجه ولذه الطاعه في رمضان ودخل شوال ودخلت ايام العيد وفوجئنا بالبوظان الحاصل والبعد والتوهان والغفله والمعاصي انا بقول يلا نستدرك نلحق نفسنا من الاول نرفق ونرقع من خرق بعد صيام بعد انقضاء رمضان ونلحق نفسنا اول سبيل للعلاج وبسرعه اصلاح الفكره عايزين نصلح افكارنا قطع الناس عن الله حب الدنيا ودوام الفكرة فيها أكبر قاطع بيقطعك عن ربنا حب الدنيا ودوام التفكير فيها احنا محتاجين زي ما قلت لك قبل كده ان دماغك تبقى تحت السيطره صون الإرادة قبضا امسك دماغك اظبط دماغك وقف دماغك عن الاسترسال مع الأفكار عدم الاسترسال مع الأفكار النهاردة آه كنت من يومين كده بزور مكان والناس قاعدين في الانتظار عشرين تلاتين خ... واحد وواحدة فالكل قاعد كده الكل بيفكر فعلا كان نفسي اسال واحد انت بتفكر في ايه هو انت بتفكري في ايه بتفكر في ايه السرحان ده بقى سمة عامة في الناس اللي من دول هموم ولو جيت تسأله بتفكر في ايه تلاقيها كلها حاجات هايفة وتافهة او هموم مفتعلة او احلام غير واقعية يقعد بيحلم ويحلم ويحلم ويسترسل في احلام زي ما بقول كده الاحلام غير واقعيه بالمره ملهاش علاقه بال- بالواقع او بيحلم آه، طالب بيحلم انه يتخرج ويشتغل ويبقى عنده عربيه ويتجوز ويبقى عنده فيلا ويشتري ويفتح شركه والشركه هتكبر وال بعدين هيبقى مستورد كبير وبعدين بقى يتعين وزير وبعدين هيبقى رئيس وزراء وبعدين هيبقى مدير وبعدين هيلعب بقى بالملايين ويشوط البلايين برجليه زي الكوره و احلام احلام ويصحى يلاقي نفسه صائد السنه دي وهي بتحلم وهو بيحلم الناس بدأوا يهربوا من الواقع بأحلام اليقظة دي انه قاعد بيحلم ويفكر ويهرب من الواقع الأليم ومرارة الواقع بأنه يحلم ويسعد بالأحلام ويتبسط في الحلم ويفوق على المر فيهرب منه تاني عايزين نوقف هذا النزيف نزيف الأحلام حتى أحلام النوم وتفسير الأحلام مصيبة الأحلام الكتير ما تقعدش مع حد أنا شفت حلم يا جماعة أنا ما بفهمش في تفسير الأحلام معلش هقوله لك هقوله لك هو مصر يقول قول. ليه؟ لأنه مصر يحلم هو سعيد بالأحلام فوقوا اصحوا اصحى يا عم انت يا سيدي احنا لسه بدري هذه اليقظة لابد أن تأتي نبطل الاسترسال مع الأفكار وقف وابدأ فكر صح من أكبر الفوائد اللي طلعنا بيها من رمضان الدعاء كان الدعاء كتير جدا في رمضان أنا عايز الدعاء ده يستمر ليه ما يستمرش بعد رمضان يعني القنوت لو كل ليلة في ركعة الوتر ليه مش كل ليلة يستمر بعد رمضان برضو بنفس الطريقة انك تقف في ركعة الوتر وترفع ايديك وتفضل تدعي ربع ساعة وتلت ساعة ليه لا ليه لا استمر والدعاء مفتاح وسبيل واطلب اللي انت عايزه من ربنا دلوقتي ما بقاش بقى السديس اللي بيدعي انت اللي بتدعي فاطلب خصوصياتك لربنا سبحانه وتعالى وتوسل الى الله وابكي على بابه قلت لك الجمله دي قبل كده اذا تعاملت مع الله فاستعمل اخلاق الاطفال فان الطفل اذا طلب من سيده شيئا فلم يعطه بكى عليه الولد لما يطلب حاجه وما تجيبهالوش يبكي يعيط انت كمان لما تطلب حاجه وما يديهالكش عيط له ابكي له واستمر في البكاء لحد ما يديك اللي انت عايزه سبحانه وتعالى وهو كريم جل جلاله آه، يبقى اصلاح الافكار نمره واحد بعدم الاسترسال مع الافكار الشيطانيه والمعاصي والذنوب اتنين بعدم الاسترسال مع احلام اليقظه غير الواقعيه الاحلام الوهميه ثلاثه بشغل الفكر بالافكار الربانيه والطاعات المتواصله شغل دماغك ازاي تقدر ترضي ربنا ازاي تقدر تقرب من ربنا ازاي تقدر تبطل معاصي وذنوب ازاي شغل نفسك بكده اشغل نفسك بدي انك انت ازاي تقدر تتخلص من الواقع المر الاليم اللي انت فيه دلوقتي ازاي ابدا فكر في كده وركز فيها تركيز تام تركيز كامل في التفكير ازاي تقدر تبقى افضل انسان عند ربنا سبحانه وتعالى اه اتنين اصلاح الشهوة احنا قلنا المنهج للثبات بعد رمضان واحد اصلاح الفكرة ان هيبقى تفكيرك كله ازاي يرضي ربنا ازاي ربنا يرضى عني في شغلي في اكلي في نومي في تعاملي مع الناس في في كل شيء كيف ارضي الله ده شغلي الشاغل بدون حلم بقى بدون احلام وانما بالحقائق والواقع اتنين اصلاح الشهوه علماءنا يقولوا ايه ما دامت النفس تشتهي المعصيه لا يصل للقلب شيء من نور الطاعه قيل لاحد السلف هل يشعر العاصي بلذه الطاعه قال لا والله ولا من هم ولا من هم بالمعصيه فلذلك عايزين نصلح امر الشهوه ازاي بالعفه كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اول حاجه عفه القلب ان يبقى القلب عفيف بحمايه وحراسه القلب من فوران الشهوه الا تكون همه للاسف الشديد انا شايف في الواقع الاليم النهارده ان بقت كل الدنيا بتدور حوالين الشهوه الافلام والمسلسلات والاغاني والكليبات طبعا وال وكلام الناس في الواقع بقى الهمز والغمز واللمز كل كلمه تحمل على الموضوع ده بقى الكلام كتير كتير جدا في الموضوع ده النكت والاخبار وال ورسوم الكاريكاتير مصيبه مصيبه كبيره فعلا ان بقت شغل الناس الشاغل النهارده في اي مجتمع او اي بيئه بقى الكلام يا على المكشوف يا على المتغطي يلمز الموضوع ده ليه ليه ليه ليه بقى هم طاغي في الكلام حتى في الكلام في الواقع في الظاهر لذلك العلاج بالحياء ان احنا نبث خلق الحياء ان شاء الله باذن الله تعالى هنبدا بقى منهج جديد في الفتره اللي جايه باذن الله تعالى آه هتبقى فضفضه من الجمعه الجايه في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وزي ما قلت قبل كده ان انا لما اتكلم عن سيدنا النبي عن سيره النبي مانيش بصدد سرد قصة ولا بصدد الكلام عن أسطورة أبو زيد الهلالي سلامة ولا عنترة بن شداد لا ده أنا عايز أتكلم عن حبيب قلبي محمد رسول الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بسرد أحداث السيرة واسقطها على الواقع اللي احنا عايشينه ان سيدنا النبي يعيش معانا في القرن الحادي والعشرين باذن الله من الحلقه الجايه باذن الله وهتيجي في اول الحلقات حاله العرب قبل الاسلام ومش هقول بقى حاله العرب زي ما الناس دايما انهم كانوا فوضى بياكلوا بعضهم بعض واصحاب الرايات الحون لا ده انا عايز اشوف كيف اعد الله الارض وهيأ الارض لاستقبال النبي محمد كيف هيأ الله الكون لاستقبال النبي محمد لاستقبال نبوة النبي محمد الشاهد اللي انا كنت بقوله في الحياة ان العرب قبل الاسلام كان عندهم اساسيات الاخلاق عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق لاتمم مكارم الاخلاق موجوده اصول الاخلاق وانها اتمم مكارم الاخلاق فالعرب قبل الاسلام كان عندهم اصول مكارم الاخلاق منها الحياء وستأتي معنا يعني بإذن الله تعالى من الحلقة القادمة من الجمعة الجاية بإذن الله تعالى في موعدنا في فضفضة إن شاء الله وبرضه في يعني زي ما بقول مش ال- م- يعني مش هدفي بس السيرة لا ده هو موضوعنا الطريق إلى الله والسير إلى الله مع النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن- السيرة إن إحنا نمشي مع النبي بإذن الله تعالى إن شاء الله هنعيش مع النبي لما نلاقيه فرحان نبقى فرحانين معاه لما نلاقيه صلى الله عليه وسلم بيسابق السيدة عائشة بنجري معاه لما نلاقيه في آه، شعب أبي طالب والحصار هنبقى بناكل حجارة معاه صلى الله عليه وآله وسلم هنعيش السيرة هنعيشها واقعيا بإذن الله تعالى نسأل الله التيسير والتوفيق والسداد وأن يكتب لي ولكم الإخلاص في القول والعمل الشاهد الحياء انا بقول ان أخ... اذا اردنا النهارده اعاده التمكين للاسلام في الارض اذا اردنا ان الناس دول ما يشتموش سيدنا النبي لازم اعاده الاخلاقيات دي هو ده البناء ال- ال- الرئيسي الاساسي اللي محتاجين نعيده مره تانية المروءه والنجده والشجاعه والكرم و... والحياء المعاني دي لازم ترجع تاني تتبني في الامه تتبني حقيقة عشان إعادة الأمة مرة أخرى آه، عفة القلب اثنين عفة الجوارح عفة اللسان ان يبقى لسان عفيف ما ينطقش عفة العين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق عفة الأذن ما تتصنتش وما تتسمعش العفة هو ده المطلب حراسة القلب حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة ثم عشنا محروسين عشرين سنة هي دي لما تحرس قلبك ان ما يتوغلش اليه حاجة الحراسة ايضا في المنهج وفي البرنامج قلنا واحد اصلاح الافكار اتنين اصلاح الشهوة اصلاح امر الشهوة ثلاثة إصلاح القوة والطاقة قبل كده قلت لكم نظرية التعب إن الإنسان ينبغي إن إحنا نربى إن إحنا نحب إن إحنا نتعب لربنا ما إحنا ياما تعبنا الدنيا ياما ياما تعبنا لبشر والناس ياما تعبنا لشهوة ولأنفسنا ليه ما نتعبش لربنا شوية أيها الإخوة اللي صام 30 يوم وقام 30 ليلة مش ضعيف حصل على هذا التدريب بتركيز شهر كامل فمحتاج انك انت تستمر مع تقوية ايمانياتك مع تدريبات اللياقة الإيمانية احنا محتاجين طفرة في حياتنا إيمانية بزيادة الأعمال بكثافة بكثافة تكثيف الأعمال احنا عايزين نكتر الكم وبعد كده ننتقي الكيف ويبقى ده فكر ان انا اذكر ربنا كتير جدا حتى لو القلب مش حاضر لحد القلب ما يحضر ان نقرا رب- قران كتير جدا جدا جدا حتى لو مش فاهم لحد ما افهم ان انا اصلي كتير كتير جدا جدا كتير جدا لحد ما يحضر قلبي بعد السرحان الكثرة دي علاج قول لي بس صعب صعب صعب في زماننا وانا بقول لك ان الامر الصعب يسهله الامل والعمل ان الامر الصعب يسهله الامل والعمل وان اصعب الصعاب الياس اللهم انا نعوذ بك من الياس سبحان الله العظيم عشت مع قصه سيدنا يوسف اجمل الايات في رمضان ده سبحان الله ف سيدنا يعقوب يقول لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون عشان كده أنا زعلان منك قوي يلي ما بطلتش سجاير بعد رمضان طب انت كنت بتصوم طول النهار ليه ما بطلتش قول لي مفيش امل ان انا ابطل لا في هتبطل ان شاء الله وانت يلي اتحجبتي في رمضان كملي بقى واستري نفسك والنقاب فرض يلا سد حيلك ربنا يتمم لك بخير ما تيأسش أصعب شيء في الدنيا اليأس وأنا مش هيأس منك أبدا هتوب يعني هتوب وهتقبل على الله عز وجل يعني هتقبل وهتشد في الطاعات وتزودها أصعب الصعاب اليأس واكاد العقبات التردد في الامر والتمريض فيه اكبر عقبه بينك وبين ربنا التردد متردده تلبس النقاب ولا لا متردد يعفي لحيته ولا لا متردد يبدا في طلب العلم وحفظ القران ولا لسه شوية متردد مرض التردد ده من أكبر العقبات قرر قرر واحسم الأمر وانهيه المسلم الحق لا يعرف اليأس ولا يعترف بالصعاب ولا يشك في بلوغ الغايه بل هو رجل امين مؤتمن وعد فعمل ولينصرن الله من ينصره امر فصبر فاعبده واصطبر لعبادته وتطلع باليقين ان مع العسر يسرا والله مع الصابرين اقبل ما تخافش قرر انطلق على هدى وبصيرة إلى الله جل جلاله ولا تتردد ولا تتأخر أول عنصر لإصلاح القوة والطاقة حل عقدة الخوف من الجديد عايزين نحل عقدة الخوف من غير الله من قلوبنا اللي خايف من اللحية وخايفة من النقاب خايف من ايه انا صحيح نسيت اهني وشد على ايد التائبين الذين تابوا حديثا في رمضان قابلت ناس كتير منهم تابوا في رمضان اللي اتحجبت في رمضان واللي التحى في رمضان واللي تاب في رمضان واللي اقبل على ربنا في رمضان اثبتوا اسال الله ان يثبتكم اللهم ثبت كل تائب مسلم اللهم اصرف عنا وعن المسلمين اجمعين كيد الشيطان وتسويل النفس الامره بالسوء اللهم ثبتنا على الايمان اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين يا حي يا قيوم امين حل عقده الخوف من الجديد خايف ليه ما تخافش انا قلت قبل كده ان ان مما يؤمنك ان تعلم ان الامر صادر من عين لا يخاف عواقبها الله جل جلاله الذي امر والذي وجه وطلب لا تخف عواقب تنفيذ اوامره لا تحذر ولا تخشى عواقب العمل لله والعمل مع الله خفش فالأمور كلها بيد الله جل جلاله سبحانه وتعالى الإنسان جاهل من الفوائد برضو المكية في رمضان في قصة الخضر مع سيدنا موسى طلع الإنسان جاهل لا يعرف الحاضر ولا يعرف الماضي ولا يعرف المستقبل سيدنا موسى مع الخضر لما المو... لما الخضر كسر السفينة نزع لوح من ألواح السفينة خرقها ده الحاضر سيدنا موسى ما كانش يعرف قال له وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الماضي كان أبوهما صالحا ما تعرفش حاجة عن اللي فات المستقبل خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا الغلام لو عاش هيكفر والديه هناك ارتباط بين الماضي والحاضر والمستقبل ارتباط بين الثلاثة والإنسان جاهل والله والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحان الله العظيم في قضية ال ال ال ال الجدار وكان أبوهما صالحا ده الماضي الحاضر سيدنا موسى وسيدنا الخضر يقيم جدارا يريد أن ينقض ليه تحته كنز لهما سبحان الله العظيم المستقبل ليبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما شوف الارتباط لما كان أبوهم صالح الحاضر يعمل لهم في يذهب نبي وعبد صالح ولي ليرفع جدارا ليه عشان المستقبل لما يكبروا ويستخرجوا كنزهما فلذلك ارتباط الماضي بالحاضر بالمستقبل مع جهل الإنسان يجعلك تستسلم لله الذي يعلم وأنت لا تعلم ما تخافش طول ما أنت مع ربنا الاستعانة بالله التوكل على الله سبحانه وتعالى ثم بناء القوة وشحذ الطاقة بالاجتهاد وعلو الهمة بناء القوة وشحذ الطاقة انت محتاج انك تبني قوتك الايمانيه قوه قلبيه وقوه بدنيه وقوه عقليه لله جل جلاله انا بقول الطلبه اللي طلعوا الاوائل في كليه الهندسه فين زكاه عقولكم دي في خدمه دين ربنا
بقول للعيبة والمحترفين وأصحاب القوة والصحة فين زكاة قوتكم دي في عبادة ربنا جل جلاله فين بقول لل... للعمال واللي شغالين وأصحاب الحركة الكثيرة جدا في الحياة من أجل الدنيا أين حركتكم لله احنا محتاجين ده ان تبقى صحتنا لله وقوتنا العقلية لله وقوتنا القلبية لله بناء هذه القوة اصلاح الفكرة اصلاح الشهوة اصلاح القوة اصلاح القوة والطاقة ان احنا نوجه قوتنا في قيام الليل تقف
انا بتعجب من سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو حاجه و60 سنه و واقف بيصلي و يخرج في الجهاد سبحان الله العظيم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أربعة إصلاح الحمية إصلاح الحمية وهو كف النفس عن قضاء الوطر أيها الإخوة أحيانا يقولون الوقاية خير من العلاج ودائما أنا أقول الوقاية هي العلاج
احيانا اذا ابتلي الانسان يبقى ما فيش علاج فلا بد من الوقاية اصلا عارفين في قصة اصحاب الغار الثلاثة اللي نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار الأول توسل إلى الله ببر الوالدين أو بالإخلاص في بر الوالدين الثاني توسل بإيه بالعفاف يقول كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء
الراجل ده لما ابتليت وجلس بين رجليها قالت اتق الله اسمع اسمع اسمع السر العجيب ده
قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي
شيء عجيب والله صدقا بالله أنا النهاردة وأنا بتأمل الموضوع ده بقيت مندهش جدا تقي آه بس ما قدرش يبطل يحبها اتقي الله قام هو للتقوى لكن قام وهو بيحبها برضه هي دي ملهاش علاج يبقى الوقاية من الأول اللي هي بنقول عليها بقى الحمية نحن نقفل الباب ده من بعيد من الأول لأنه إذا وقع ملوش علاج هي دي القضية من الآخر هو ده الموضوع وما فيه إن المطلوب منك دلوقتي الحمية الحمية اللي هي الوقاية الحمية اسم شرعي لكلمة الوقاية الوقاية ان الانسان يحاوط على نفسه يقي نفسه لانه ما يتعرضش للفتنة القلوب ضعيفة والفتنة تخطف احنا عايزينك بعد رمضان وانت خارج من فترة علاج انت في فترة النقاهة دلوقتي ما تعرضش نفسك بقى للهوى عشان ما تاخدش نزلة تموت فيها حافظ على نفسك بالوقاية الحمية لابد من الأخذ بالأحوط والاحتياط في الدين دايما أنا أقول كده في موضوع الأخذ بالأحوط الاحتياط في الدين ده منهجي وده مذهبي وعشان كده الناس يقولوا متشدد لا مش تشدد وإنما في الأمان يعني أقول ببساطة والمثال ده ادانا قبل كده إن بنقول إن النقاب فرض وأنت لابسة النقاب على إنه فرض نفترض جدلا إن جينا يوم القيامة فالله أحكم الحاكمين حكم سبحانه وتعالى إن النقاب مش فرض بل فضل المنتقبة خسرت إيه كسبت الفضل طب لو جينا يوم القيامة وأحكم الحاكمين حكم سبحانه وتعالى إن النقاب فرض اللي ما لبستش تعمل إيه على هذا فقس فيما يقولون عنه في خلافات احنا ما بنقولش ما بننكرش على حد ولا بنعترض على حد ولا بنحارب حد ولكن بنقول بقول لك انت بعيدا عن مناقشات العلماء والفقهاء لو انت اخذت بالاحوط في دينك تخسر ايه شوية تعب طب وهيجرى ايه تعب زيادة لله الله لا يضيع أجر من أحسن عمل كل هذا بعين الله وعند الله والله يقدره دايما أقول لكم حديث أن الله جل جلاله يحب ثلاثة رجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن فقام يصلي فيقول الله لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبدي عنده فراش حسن وامرأة حسنة ولو شاء رقد قام يتملقني ويتلو آياتي ده ربنا بيحبه يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو شاء رقد يبقى ربنا مقدر منك ان ده نفل لو رقدت مش حرام عليك بس ربنا يقدر هذا فكذلك نفس الشيء لو انك انت تركت حاجة لله وانت تقدر عليها الله يقدر منك هذا ويثيبك عليه ويأجرك عند ربنا انا كنت بقول اللي بيصلي في الشمس لن يستوي مع اللي بيصلي في الظل والتكييف ربنا سبحانه وتعالى يقدر هذا وهذا مش الرسول قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة إن أجرك على قدر نصبك ونفقتك تعبك ونفقتك نفقتك وتعبك على قدر التعب يأتي الأجر على قدر المشقة فلذلك الاحتياط الأخذ بالحمية الأخذ بالأحوط ومش هتخسر حاجة كله عند ربنا سبحانه وتعالى بقدره وبأجره بقيت النقطة الأخيرة عشان انتوا كده زهقتوا مني خلاص الليلة دي صلاة مين يا عم كل سنة وانت طيب ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك احنا بتوع الصلاة برضو اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم آه النقطة الأخيرة انطلق بهدوء ولما أقول انطلق بهدوء السير الهادئ لا يعني التباطؤ ولكن ان اندفع بكل طاقتك وبكل قوتك الى الله
ولكن بدون ضجة بدون ضجة
مش لازم الدنيا كلها تعرف ان انت صايم كل ما عنديش رغبه دلوقتي ان انا اكل تشرب شاي لا لا لا لا مش هشرب شاي خالص النهارده عشان ما حدش يأزم عليك تاني آه واحده مدت لك ايه ده هتسلم آه اهلا اهلا اهلا و- وسلم على اللي جنبيك وانشغل باللي حواليك و- واملا ايديك شنط و... آه، مش لازم نعمل ضجه ان ما بسلمش على النساء و... وبعد كده ت- نعملها مشاكل وهكذا
أنا عايز أقول حاجة مهمة ولسه لاحظتها في عيالي اليومين اللي فاتوا
ربنا يهدي أولادي وأولاد المسلمين يا رب اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم ربي لنا أولادنا يا رب العالمين اللهم احفظ أولادنا ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن آه، مسألة إن الواحد يبقى مريض فيقعد يحكي أصل أنا شعر راسي آه، بينجز في دماغي والصداع خارج من عينيا وحباب عينيا بت آه، و... و... و... ودماغي بتنمل من هنا و... ايه الوصف الدقيق ده للامراض ليه
ربنا ما بيحبش من عبده كده إن تقعد تشتكي لخلقه وتذكر التفاصيل الدقيقة لل- للمتاعب ليه ليه ليه هو ده الضجيج اللي أنا بنهى عنه إن الضجيج في بث الآلام تهويل الهموم المبالغة في المخاوف يعني ضجيج في دوشه كده في كل حاجه واحد عنده مشكله دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو كلام كلام كلام في ايه
قول يا رب اهدى كذلك بدأ يلتزم عامل مشاكل مع كل الناس مع أبوه وأمه ومشاكل في الشغل ومشاكل إما يركب عربية يعمل مشاكل يا ابني إيه يا شيخ نبطل أمر بمعروف ونهي عن منكر لا بس مش كده ما تبطلش بس مش كده في حاجة اسمها الحكمة في حاجة اسمها أن تأمر بالمعروف بالمعروف أن تنهى عن المنكر بغير منكر فذكر إن نفعت الذكرى يعني حيث تنفع الذكرى في في في فهم في فقه اسمع كلام الكبار وخد وخد خبرة الكبار مش معنى انك انت التزمت بالدين ودخلت في طريق الدين ان كل اللي انت شايفه غلط وانك لازم تهد كل ده وتبنيه من جديد
افهم الأول افهم دين
فكذلك هنا
انطلق الى الله بهدوء
بكل قوتك وكل طاقتك ولكن بدون ضجة صوم ومش لازم حد يعرف انك صايم
واحفظ قرآن وتعلم ومش لازم ان الدنيا كلها تعرف انت بتروح فين وبتعمل ايه وبتحفظ وهتاخد اجازة
بدون ضجة عايزين نسير إلى الله بدون ضجة
بدون ضجيج حين تبتلى
اكتم بلاءك واحمد الله واستر نفسك
ولا تتطلع حتى انت ان تعرف يعني التقرير اللي اللي الدكتور ك- اللي الاطباء كاتبينه عن حالتك ما تقراهوش وانا مش عارف ايه اللي جرى للاطباء اليومين دول اتعودنا من زمان ان الاطباء ما يقولوش للمريض كل حاجه ايه اللي جرى دلوقتي وفاجئ ان فعلا يعني حد مريض اسال الله ان يشفيه وشفاء لا يغادر سقما احد اخواننا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع عنه البلاء وجميع المرضى المسلمين اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين واجره في مصيبته ال- حافظ التقرير عندك وعندك وجارة و... و- ليه ليه ليه مش لازم يعرف مش لازم المريض يعرف وانا بقول للمريض برضه مش لازم تشكي ربنا لكل الناس وتحكي مشكلتك لكل الناس خلي في أسرار بينك وبين ربنا فالله يحب من عبده الذي يحبه أن يسر إليه وأن يكون بينه وبين عبده حال خاص ولازم نتعلم ان احنا برضو نهون من البلاء ونستبشر ونؤمل ونرجو رفع البلاء زي ما قلت لكم بقى هنيجي معانا ان شاء الله في السيره من الحلقه الجايه باذن الله تعالى ان العرب كان عندهم خلق التفاؤل ده كانوا يقولوا على ال على ال الصحراء الدويه المهلكه مفازه من الفوز وكانوا يقولوا عن المريض اللديغ اللي لدغه عقرب اللي لدغه ثعبان يقولوا عنه سليم سليم سليم رغم ان هو مريض بس يقولوا عنه ايه سليم والكلام ده كان موجود عندنا الى عهد قريب عندنا في الفلاحين كانوا يقولوا فلان ماله المريض يقولوا بعافيه شويه بعافيه شويه مش مريض بعافيه سبحان الله العظيم وهكذا احنا محتاجين الى ان نسير الى الله بهدوء دون ضجيج لما تقرأ قرآن بهدوء وعلى مهلك لما تذكر الله بهدوء لما تأمر بالمعروف بهدوء لما تنهى عن المنكر بهدوء بلطف دعوة إلى الهدوء أن نسير إلى الله بهدوء لا ببطء بكل قوة وكل إرادة وكل تصميم وكل الطاقة ولكن بهدوء دون ضجة إخوتي في الله الواجب معروف ال11 ركعة جزء كل يوم تثبيت الاثنين والخميس الخمسة الأذكار أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته